فليحفظ كل أنجال جالسهم ناقشهم واسمع من كل وارقب أحوالا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين أما بعد أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية وحلقة اليوم بعنوان استشارات تربوية أجيب فيها على استشارات حضراتكم التربوية حول فنون تربية الأبناء وتربية المراهقين والمشكلات النفسية وكما عودت حضراتكم أن أنا باخد 3-4 حلقات آه، وفقا لمطالب حضراتكم في أن أنا أستمع ليكم ولشكواكم واستشاراتكم حول تربية الأبناء وأخد موضوع آه، يعني آه، آه، في موضوع خاص طول الحلقة بدون اتصالات النهاردة الحلقة يعني استمع لحضراتكم وهتكون الحلقة القادمة تكملة لما بدأناه كيف تسعد أبنائك الحلقة بعد القادمة يعني الجمعة بعد القادمة إن شاء الله كيف تسعد أبنائك استكمالا للحلقة يعني اللي كانت من حوالي ثلاث أسابيع كيف تسعد أبنائك هي سلسلة عاملينها إن شاء الله تاخد معانا 10 حلقات كيف تسعد أبنائك بحيث إن التربية الإيجابية أنا شايف إنها أفضل أنواع التربية على اعتبار إن أنا زي العربية بتمون الأول وبعدين بتصلح العربية تماما وتتحرك على الطريق مش هتشتكي إن شاء الله من حاجة اللهم إلا يعني حاجات عارضة بعد كده تبقى قليلة جدا فالتربية الإيجابية إن إحنا إزاي إن إحنا نحاول نعمل يعني نعمل كل حاجة مع أولادنا قبل ما نبدأ نحاسبهم فمش من حقك إنك أنت تضرب ابنك أو تنقضه أو تزعقه تزعله قبل ما تعلمه قبل ما تتدرب على انك انت كيف تسعده علشان ما تبقاش الرسائل اللي هو بيعملها سواء كانت الرسائل دي عن طريق العصبية او العناد او الكذب او التباول الارادي او السرقة او ايا كانت المشكلات سواء كان اطفال او مراهقين بعنادهم برضو وبعدم سماعهم للكلام وعدم قضائهم للاحتياجات او بالاستفزاز او بعدم المذاكرة او بالتأخير خارج البيت او بالنوم الكتير او باستخدام التليفون الغلط او ما شابه المفترض ان احنا ايه دورنا ابتداء تجاه الابناء سواء كانوا اطفال ومراهقين ثم نحاسبهم عن الاخطاء فالتربيه الايجابيه هي الافضل ان انا ازاي قدر المستطاع اعمل ايه علشان اقلل كم الاخطاء علشان ما اشتكيش بعد كده من اخطاء دي حلقات او سلسله كيف تسعد ابنائك اللي بدأنا الحلقة الأولى فيها من ثلاث جمع وإن شاء الله الجمعة بعد القادمة هيبقى استكمالا لكيف تسعد أبنائك طيب كما عودت حضراتكم برضو ان انا في حلقة الاستشارات التربوية بيبقى لو كان في استشارات متبقية من الحلقات الماضية او ما اخدتش حقها في الرد آه، اجيب عنها في الحلقة دي كان في اختنا ام اسلام من الاردن وكان في برضو الاخت نور وامة الله وام عبيد وام يوسف والاخت ام عائشة الحقيقة اجيب عن هذه الاتصال يعني ال- ال- الاستشارات الان ثم استقبل استشارات حضراتكم طيب برضو علشان م- ما ناخدش وقت قوي علشان استمع لحضراتكم آه، آه، هناخد كل استشارتين في إجابة واحدة بمعنى يعني آه، تقارب المشكلات ودي طريقة واستراتيجية للناس اللي عندها ضغوط عمل وللناس اللي عندها يعني آه، آه، عمل كتير أو استشارات كتير أو ما شابه تقدر إنها تعمل كلاسيفيكيشنز يعني تعمل تصنيفات كده معينة للحيافات اللي الضغوط اللي آه، موجودة يعني ولكن ولكن إذا أخدت مثلا يعني مشكلة أختنا أم إسلام وأم عبيدة هناخدهم في آه، إجابة واحدة لأن المشكلة متقاربة أي لو كان قدامي عشرة حكوا نفس المشكلة فالحل هيكون غالبا في 70% مشترك و30% مختلف طب ليه مختلف؟ وفقا للظروف الخاصة بكل شخص وفقا لدرجة ذكائه وفقا لطريقة أو شخصية الأب والأم من الناحية النفسية وشخصياتهم بشكل عام وفقا لكيفية التعامل وفقا للبيئة اللي عايش فيها الطفل وفقا للقدرات والسمات والمهارات اللي بيتميز بها الطفل وفقا للظروف والأسباب اللي سببت المشكلة إذن أيا لو قدامي عشر يعني آه، آه، مشكلات وتقريبا الشكوى واحدة تماما واحدة كلهم عناد أو كلهم كذب أو كلهم سرقة أو كلهم تبول لا إرادي فهتلاقي ما يقرب من 70% من الإجابة تقريبا متشابهة لكن هتلاقي في 30% واعتقد دي بيبقى فيها اساس الحل اللي هو الحل ده مخصوص لفلان الحل ده بالتحديد المشكلة دي بالتحديد لان كل طفل ليه شخصية مستقلة وكل بيت ليه طابع خاص وكل عائلة ليها جينات وكروموزومات إذن المشكلة بتنتج من التفاعل ده كله وبالتالي الحل لابد أنه يرجع للتفاعل ده كله إذن كل واحد ليه إجابة حسب أسبابه وحسب الظروف اللي أنا قلتها اختصارا للوقت برضو اختنا أم إسلام من الأردن قالت أن الولد 8 سنوات وما بيركزش هو في سنة تانية مشاغب آه، عنده طاقة عالية أبوه بيضربه كتير ما بيصليش طيب نفس القصة أو قريبا منها خاصة إن إحنا في إطار مرحلة واحدة يعني لو في إطار آه، آه، مرحلة آه، الرضاعة مثلا من الميلاد لسن سنتين تقريبا 70% من الإجابة تبقى مشتركة لأن سمات المرحلة مشتركة ولو عندي مثلا من سن 3 إلى سن يعني 6 هيبقى برضه حوالي 70% هنا المشكلة مشتركة لكن المرحلة غير مشتركة لكن هنشوف برضه أم عبيد قالت الولد آه، أو بنت هي التانية ترتيبها في أخواتها خمس سنين كي جي 1 قالت ممتازة جميل قوي أنا عايز كل حد يقول لي على ابنه حاجة يا ريت يقول لي على الأقل يبقى محضر الإجابة كده ثلاث صفات إيجابية عنده قبل ما نركز فقط على السلبيات محتاجين نشوف الإيجابيات يقول يا دكتور ابني هو ترتيبه الثالث وعنده سبع سنين وهو يتميز بكذا وكذا وكذا ومشكلته كذا آه، حركتها كتيرة برضو وده المشترك بين آه، يعني أختي أم إسلام من الأردن وهنا حركة كتيرة وفي اندفاعية الأكبر عنده س- آه، ست سنين وبرضه نفس القصة يعني إيه حركة كتيرة ومفرطة وبتنطط فوق الكراسي وكذا الاتنين محتاجين اختبار ذكاء الاتنين محتاجين يا أختي أم عبيد وأختي أم إسلام من الأردن الاتنين محتاجين اختبار ذكاء الولد هنا والبنت هنا أحيانا اختبار الذكاء بيفيدنا في انه لما طفل بيكون عنده مشكلة هم دايما معروف ان الاطفال مرتفع الذكاء ومنخفض الذكاء بنسميهم اطفال مشكلين بمعنى انه عندي المتوسط في الذكاء مثلا من 90 ل 110 لو الطفل من 90 ل 110 اذا الاسباب دي الاسباب ربما ترجع لاسباب تانية غير الاتي لما بيبقى فوق ال 110 احيانا بيبقى عنده احساس بالملل فبتبقى حركته برضه مفرطه ده غير اضطراب فرط الحركه ونقص الانتباه هتكلم لكن هو عنده حاسس بالملل داخل الفصل مثلا الميس بتشرح فقالوا ألف ب ألف ب فهو قاعد زهقان فلازم يخبط في اللي جنبه يقف ي- ما ينتبهش لأنه عنده حالة من الملل فلازم يقتل الحالة من الملل بحركات معينة مش هيرضى عنها البعض وما يركزش فنتهمه بأن عنده نقص انتباه وفرط حركة وهو مش كده هو عنده حالة ملل فقط مش أكتر يعني لما يكون حد برضه اختبار الذكاء يقول لنا انه لما يكون تحت ال 90 او تحت ال 80 من 90 ل 80 تحت المتوسط من 80 ل 70 بيني او وطئ تعلم برضه بنستشف انه هنا احيانا يبقى عنده حاله احباط لانه مش قادر يتواصل فبيخرج عن الاطار برضه زي ما ابننا الاول اللي هو فوق ال 110 خرج عن الاطار الفصل والاندماج والتركيز وبدا يتحرك ويعمل حركات غير مرغوب فيها برضه ابننا اللي تحت ال 80 برضه عنده حاله من الاحباط برضه بيعمل حركات غير مرغوب فيها حاسين انه مش منتبه ومش مركز معانا وبالتالي اختبار الذكاء بيفيدني هنا مرتفع الذكاء عنده ملل هنا منخفض الذكاء عنده احباط ده احد الاسباب لكن برضه بعد ما نعمل اختبار الذكاء ونشوف احيانا العباقره ليهم او مرتفع الذكاء برضه بيبقى ليهم تصرفات ومحتاج تعامل من نوع خاص هعمل لحضراتكم حلقه وان كنت عملت حلقه برضه ويمكن سامعها اكتر من 25000 شخص على النت بعنوان تربيه الطفل المبدع وعلى موقعي وعلى في صفحه الفيس وعلى موقع قناه الرحمه ولما بيبقى مرتفع الذكاء بيبقى محتاج تعامل خاص لانه بيبقى حساس جدا وبيبقى آه، آه، بيفكر بشكل مختلف ومحتاج تعامل بشكل مختلف بيبقى شخصيه ليها وضع خاص بيبقى عايز حتى في الفك والتركيب عايز يعرف ما وراء الاشياء عنده فضول حب استطلاع بيفكر بطريقه ما فمحتاج تعامل بطريقه معينه وعندي طفل لما بيكون منخفض الذكاء برضه هنا بيبقى في ضعف عقل احيانا فطبعا بيتصرف برضه تصرف مش طبيعي ومش منطقي بالتالي برضه محتاج تدريبات ربما يحتاج تنميه مهارات ربما يحتاج كذا وكذا وكذا فاختبار الذكاء هيقول لي الاول درجته فين وعلى اساسها ن- نحل المشكله ده اول يعني جزء في التشخيص تاني حاجه في الح- الحركه المفرطه قبل ما اقول عنده اضطراب نقص انتباه وفرط حركه واندفاعيه وبيبقى فيه احيانا الثلاث حاجات دول او ممكن يبقى فيه حاجتين ممكن يبقى فيه فرط حركه واندفاعيه وممكن يبقى فيه نقص انتباه وفرط حركه واندفاعيه يعني ممكن يبقوا الثلاثه مع بعض وممكن يبقوا اثنين بس مع بعض فرط حركه واندفاعيه وما يبقاش فيه نقص انتباه وممكن يبقى نقص انتباه لوحده اذا محتاج وقتها اختبار فرط حركه ونقص انتباه علشان اشوف هل الدرجه دي هو ش... يعني زي ما بنقول لفظ خاطئ لكن مصطلح عليه يعني دي شقاوه عاديه او حركه في اطار المرحله يعني هو يعني دي حركه طفل ما قبل سن ست سنين بيتحرك لان المرحله دي العصر الذهبي النمو الحركي فبيتحرك فانا ما, ما ايدوش وما كتفوش وبقى فاهم ده طبيعي للحركه والاختبار يقول لي هل هو ما عندوش فرط حركه كده دي الدرجه دي ما عندوش الاضطراب ولا عنده فرط حركه طب في اطار البسيط بسيط ولا الدرجه في يعني في المتوسط ولا الدرجه شديده فلما يكون شديد هنا لا هنلجا لعقاقير بقى لكن لما يكون ايه فرط حركه بسيط او متوسط او ما فيش فرط حركه وفي حركه بعد كده هنشوف طريقه التعامل مع تدريبات برضو للثبات الحركي برضو لما اجي اقول ان ابوه بيضربه لا ما هو ما هو الحركه بتاعته بعد كده وكانه بيدافع عن نفسه عدوان مضاد رسائل عدوان بيبعتها او رسائل مش قادر اصل هو احنا بنضربه هو هيضربنا مش هيضربنا واحيانا برضه بيضربنا عشان كده بقول لا وقتها لازم تاخد بالك ولازم تقف لكن لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار مضاد له في الاتجاه فاوعى تتصور انك انت هتضرب ابنك ومتصور انه هيفضل ساكت وسلبي وبتاع ده انت تزعل لو ز... لو لو كان سلبي لانه حاجه من الاثنين طالما في ضغط جاي عليه بالضرب اما يعمل fight or flight response يعني استجابه يعني اما ان هو يكون يعني المواجهه او الهروب فلو في انت ضربته حتما هيكون في مشكله ده موضوع منتهي يا اما النار تحت الرماد يا اما النار اشتعلت وحرقت حاجه كده لكن في نار وقتها طالما انت ولعت النار بهذا الشكل لو هو كان خد الشكل اللي هو بتاع الهروب فهيكون سلبي جدا وممكن نلجا للتبول الارادي ممكن نلجا لقدم الاظافر ووضع الاصبع في الفم وفي نفس الوقت ممكن يكسر ويخبط حاجات او على الاقل يعني في ان هو مش هيذاكر وما يعملكش حاجه كويسه لكن ممكن ياخد العدوان شكل تفعيلي ويضرب ويكسر ويخبط و... ويعاند بشكل صريح والى اخره لكن حتما هيبقى فيه عناد وهيبقى فيه عصبيه اذا مساله الضرب برضه هنا اكيد هيبقى ليها نتيجه فشوف اختبار الذكاء واختبار فرط الحركه واشوف طريقه التعامل حين التدليل برضه بيخليه يعني مفيش رابط ولا ضابط ولا رابط زي ما بيقولوا مفيش دلع مرئ كده مفيش حد اقصى مفيش سقف فبالتالي هو كل حاجه يملكها وكل حاجه عايزها وكل حاجه مفيش عنده حد بيقول صح وغلط او الاب والام مختلفين مع بعض او الاب والام بيتخانقوا مع بعض وبيعلوا صوتهم قدامه وقتها هو اذا كانوا الكبار بيتخانقوا يبقى الصغيرين يعملوا اللي هم عايزينه اذا كانوا الكبار ما عندهمش قدره على ضبط الذات يبقى الصغيرين يعملوا ويتحركوا بالشكل اللي هم عايزينه برضه يعني هل الولد عنده قلق هل الولد عنده درجه من درجات الاكتئاب فبيخرجها بشكل يعني وكانه زي اكتئاب الكبار الاكتئاب الباسم هل الولد عنده اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركه والاندفاعيه ويشخص علشان يعالج هل الذكاء ليه علاقه بالموضوع او يعني درجه القدره العقليه نفسها ليها علاقه كل الكلام ده المفترض ان احنا نبص عليه طيب نفرض انه دلوقتي في فرط حركه ايا كانت درجته طبعا قلنا لو درجه على الاختبار ما عندوش فرط حركه مرضي او بسيط او متوسط هياخد تدريبات حتى لو هو برضه كتير هياخد تدريبات برضه سلوكيه علاج سلوكي خلاص وتعديل سلوك تعديل سلوك في الاساس هنتكلم عن تعديل السلوك لكن في المشكله اللي جايه لكن فرط الحركه على الاقل علشان اثبته حركيا اصله دلوقتي اي فرط حركه ونقص ده برضه هياثر على المذاكره ليه لانه مش ثابت حركيا وبالتالي انه مش ثابت حركيا هحذف له حاجه مش هيمسكها هحذف له معلومه مش هيمسكها لانه بيتحرك وفي نفس الوقت لانه مش منت... يعني هيبقى في انتباه وتركيز وذاكره الانتباه بدخل بيه المعلومات والتركيز بخزن بيه المعلومات والذاكره بستدعي بيها المعلومات اذا ما كانش في استدخال اصلا المعلومات بالانتباه لان كان في تشتت في الانتباه وفي هيبقى تشتت في التركيز وهيبقى الذاكره طبعا حتى لو الوعاء بتاع الذاكره كان كويس بس اللي داخل مش داخل له معلومات وبالتالي اعمل الاتي اربع حاجات هثبت تدريبات للثبات الحركي وتدريبات للانتباه خاصه الانتباه السمعي والبصري واللمسي وبعدين تدريبات للتركيز برضه السمعي والبصري واللمسي وتدريبات للذاكره السمعيه والبصريه واللمسيه كل ده انا بحاول قدر المستطاع ان انا اثبته حركيا الاول ثم ادرب الحواس بعد كده الحواس من الناحيه العضويه شغاله طبعا اتاكد انها شغاله شغاله كويس لكن انا عايز ازاي تتفاعل ازاي ان انا اوصل بيها لاعلى يعني قدره معينه علشان استفاد منها في المذاكره او في غيره يعني ثبات حركي بمنتهى البساطه في تدريبات كثيره جدا جدا لكن ممكن علشان الوقت قول لحضرتك منهم على تدريب او تدريبين او ثلاثه يعني منتهى البساطه انت عندك كوبايه ميه ولا مفيش كوبايه ميه عندنا في البيت في كوبايه ميه تمام حاجه املاها ويفضل انها تكون بلاستيك علشان ما تقعش ويفضل ان هيمشي في الشقه فلو نقدر نشيل الفرشه او حاجه زي كده علشان ما حدش يدعي عليا يبقى هنمسك كوبايه الميه تمام وهنملاها ميه لغايه قبل الاخر بسنتي وهمشي في مسافه 3 متر او 4 متر او 5 متر على حسب الصاله اللي عندك اقصاها 5 متر يعني لو اكتر من كده 5 متر وهيمشي بالكوبايه مليانه ميه لغايه قبل الاخر بسنتي من الحيط للحيط في اطار بلاطه معينه في اطار خط معين لا يتحرك خارج الخط اللي انا رسمته له داخل بلاطه وليكن مثلا 30 سم من اول ال 5 متر طولهم كده كلهم 30 سم يتحرك فيها او انه انه وكمان ماسك الكوبايه وما يوقعش منها ولا نقطه ميه على الارض ويمشي بيها يعني على الاقل خمس مرات رايح جاي الخمسه المره رايح جاي دي مره ويمشي خمس مرات ونعمل التدريب ده يوميا على الاقل لمده 28 يوم بعديها انت احنا بنلعب اهو بس هاتها له على ان احنا بنلعب مش تعالى عندنا واجب وتدريب لا بنلعب ويا ريت حضرتك تعملها معاه او لو في اخين تعمل بينهم مسابقه او ثلاثه واللي هيتنقط نقطه على الارض خلاص يطلع بره ونشوف بكره مع الوقت هيكون اكثر ثباتا طيب ممكن برضو يعني اجي على بلاطه واحده في اطار بلاطه واحده ليكن 30 في 30 او 20 في ايا كان يقف فيها ما يتحركش منها ويرفع رجل واحده ويقف على رجل واحده الوقوف على قدم واحده وتبدا الام تتفاعل معاه وتعد له واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ونشوف يوصل لغاية فين هيوقف أول يوم خمس مرات خمس عدات ويقع تاني يوم وهو واقف على رجل واحدة هفضل أعد أعد أعد وأنا بتفاعل ومبتسم ومبسوط وإحنا بنلعب أهو عشان لو في أي مشكلة في التواصل بحلها برضو بالمرة من خلال اللعب أهو والعلاج باللعب ده علاج تمام وبثبت حركين هو كده ثابت مع إن إحنا بنلعب هو ما كانش قبل كده يقعد ده فرع لوز يا دكتور ده شغال بموتور ده بيتنطط فوق وتحت لا انا محتاج يعني بكوبايه الميه اثبته وبالوقوف على قدم واحده برضه اثبته بحيث ان هو يبقى واقف تمام ممكن في اولاد بيجوني اول مره يقف خمس عدات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ويلمس حاجة أو يقع طبعا لو لمس أي حاجة قدامه حيطة ولا حاجة او او سند على رجله او وقع او بتاع خلاص خلصنا هعملها كل يوم خمس مرات عارفين في اخر ال 28 يوم ايه اللي بيحصل بلاقي الولد عنده استطاعه ان هو يوقف من حوالي 70 ل 100 على حسب قدره القدره الجسديه برضه والى اخره بالنسبه للاولاد يعني وعلى حسب درجه فرط الحركه لكن هلاقيه اول مره واقف حوالي خمس عدات بس بلاقيه بيوصل لغايه ال 100 لغايه ال 200 احيانا كمان بعض الاولاد بس ده بيبقوا يعني في في قوه عضليه اساسا معينه يعني تمام وممكن منتهى البساطة انت عندك آه ساعة ساعة حائط هيقف على بعد 3 متر وهيبص العقرب الثواني تعلمه الأول ان ده عقرب الدقايق وده الساعات وده الثواني تعلم بص العقرب الثواني وهو موجود على رقم 12 مثلا في الساعة وخليك واقف كده باصص له ما تبصليش وما تتحركش وما تبردش بعينك لغايه لما عقرب الثواني يرجع تاني على ال 12 وكل دقيقة هتاخدها بمكافأة ما ايا كانت المكافأة بربع جنيه بقى ملبسة اي حاجة المهم انه طول الوقت اللي انت هتاخده في اولاد بيقف يعني او انا عايز بس هنعملها كده خليها اول يوم يقف دقيقة يبص العرض الثواني لغايه لما يتحرك من 12 لغايه لما يرجع ل 12 او اي رقم 3 ل 3 مثلا تاني يوم يقف دقيقتين ثالث يوم 3 دقايق مشيها لمدة 10 ايام لغايه لما يقف 10 دقايق وتشوف هيقف قد ايه وكل ما هيقف دقيقه الثانيه الثالثه هيساب ويكافئ يبقى كان واقف دقيقه ربع جنيه بعد كده وقف دقيقتين يعني 10 دقايق وقفهم مع اخر يوم 2 جنيه ونص مثلا او ما شئت من مكافاه يعني ممكن يبقى في تدريب بالصلصال وهو قاعد مكانه وهرسم له شكل او هجيب له شكل معين موجود وهو يقلد الشكل ده انا مش هشتغل ابداع دلوقتي واخليه يعمل شكل من عنده او كده لا لا لا انا مجرد ان انا هعمل شكل معين وهو يقلده وممكن بالخرز خرز متعدد الالوان والاحجام وهجيب مجموعه من الخرز واحاول قدر المستطاع ان انا اعمل عقد معين وليكن خرزه خضراء وبعدين خرزه حمراء وبعدين خضره زرقاء خضره صفراء وخضره سو... خرزه سوداء مثلا وبعدين يلضم العقد كله كده عندي من 10 10 10 10 يبقى لضم 50 ممكن اول يوم ابدا بخرزه حمراء بس كده علشان اشجعه يعني بعد كده ممكن بخرزتين ورا يعني الخيط يكون خيط ال ال سلك السناره بتاعت السمك يعني حاجه تكون ناشفه بحيث انه يعرف يدخل الايه الخيط في الخرزه يعني تاني يوم حط خرزتين ثالث يوم ثلاثه ملونين وممكن خرزه حمراء صغيره ممكن خضراء متوسطه ممكن صفرة كبيره حمرة صغيرة خضرة متوسطة صفرة كبيرة ويبقى علمته اللون وعلمته الحجم وثبته حركيا وعلمته انتباه بصري وهو قاعد مكان اعواد الكبريت اعواد الكبريت بس شيل العلبة على جنب علشان المخاطر يعني وخليه باعواد الكبريت يحاول قدر المستطاع هيفرش الصلصال على ورقة بيضة نفرش الصلصال ويجي نعمل له شكل بالقلم الرصاص او بالجاف ونيجي على الصلصال مثلا نعمل شكل مثلث ونيجي نقول له بعود الكبريت اغرس عود الكبريت بحيث ان راسه تبقى لفوق ولو في عود كبريت راسه حمراء وعود كبريت راسه خضراء او اي لون تاني يبقى كويس قوي بحيث انه يبقى حاجه ممتعه ويحط عود الكبريت والعود اللي بعديه والعود الكبريت والعود اللي بعديه وهكذا لغايه لما يعمل لي مثلث بعواد الكبريت هو قاعد مستمتع بس خد بالك انا مثبته دلوقتي حركيا انا كل ده عايز اثبته حركيا تمام تاني يوم هعمل له دايره هعمل له مستطيل هعمل له مربع هعمل له ورده هعمل له هرم هعمل له اي شكل من الأ- المهم انه لمده 28 يوم برضه علشان يبقى في استمراريه في التدريبات هنلاقي آه، آه، في ثبات حركه دي بعض التدريبات الحقيقه علشان برضه الوقت علشان اجيب برضه اختنا آه، امه الله كانت تقول لي يا دكتور ابني آه، ده ولد عنده سنه وثلاث شهور دايما بيصوت هو الاول آه، يعني آه، حضرتك ام حديثه يعني و- واحيانا نسمي ان الاخ ليس اخو الاخ هو اخوه في الوراثه واخوه في الولاده واخوه في ال... ولكن آه، احيانا بنقولها على المستوى التربوي بمعنى انه الاخ الاول بتبقى الام مفتقده القدر من التربيه الاخ الثاني بتكون اتدربت في الاولاني فتيجي الثاني ليه سمات مختلفه احيانا الاولاني ممكن ياخد تدليل زياده من الاسره كلها الثاني يكون خلاص يعني فيبقى مختلف احيانا الاول في الدراسات لو عنده مشكله الثاني يحاول يكون كويس لان التوجيهات اللي رايحه للاولاني مباشره لكن التوجيهات اللي رايحه للثاني غير مباشره والدراسات برضو بتقول انه ممكن تبقى معكوسه بمعنى انه لو الولد الاولاني كويس الثاني يحاول ما يكونش كوبي نسخه مصوره فيحاول انه يكون مختلف فيعمل حاجات علشان اثبات الذات ولفت الانتباه يعني هنا آه، تلت سنة وثلاث شهور آه، بيصوت حضرتك بتقولي أنا عصبية رقم واحد لازم عصبيتك تقف لأنه دلوقتي هو اتعلم إيه في الحياة لسه علشان اللهم إلا من حضرتك اتعلم تصوت اتعلم يبقى فيه صوت عالي اتعلم يبقى فيه زعيق اتعلم يبقى فيه ضرب اتعلم انه الصوت العالي بالنسبة له ده هو ده ال ال يعني الطريقة الوحيدة اللي اتعلمها لطلب الأشياء لو عايز يرضى هيعمل كده لو هو مبلول عايز يغير هيعمل كده لو هو بردان هيعمل كده لو هو جعان هيعمل كده لو هو بيتألم هيعمل كده انا عايز حضرتك تتجاهلي وعايز حضرتك تشتت الانتباه انا عايز بس في البدايه ربما يكون برضو في مشكله آه، عضويه يعني الصوت ده ممكن يكون في مشكله الاول يعني عن طبيب اطفال يقول لي لا ما فيش مشكله عضويه يبقى نسمع الكلام اللي احنا آه، بنتكلمه ده بتقولي لي احيانا إن برضو يبقى في مشاكل زوجيه وده قدام الاولاد فطبعا انتم بتصوتوا فطبيعي جدا ان الطريقه بتاعته ان هو يصوت او على الاقل عايز يقول لكم زي السفاره بتاعت الحكم كده وعايز يرفع كارت احمر ويقول لكم يعني انا تعبت يبقى اذا مش قدام الاولاد على الاطلاق طبعا لو في اي تاخر في القدرات او ما شابه مش هينفع يتعمل له اختبار ذكاء قبل سن سنتين على الاقل اختبار الذكاء يعني آه، آه، ستانفورد بينيه يبقى هنعمل مثلا اختبار او آه، آه، اختبار بورتج للعمر التطوري علشان نشوف يعني هل آه، آه، عمره او سنه دلوقتي موافق ليه آه، آه، قدراته موافقه لسنه على المستوى الحركي وعلى المستوى اللغوي وعلى مستوى رعايه الذات وعلى مستوى التنشئه الاجتماعيه وعلى آه، مستوى اللغه يعني يعني هل كل وعلى مستوى النمو المعرفي او ال- الانتباه والتركيز النمو العقلي هل كل ال- ال- النمو ده كده تطور في النمو ماشي مع سنه ولا في تغير ده ممكن يتعمل برضه معاه يعني لكن هو بالنسبه له يعني حته ال- ال- الحب واللعب ده الجزء الاساسي بالنسبه له دلوقتي وانه لما يعني يصوت حاول قدر المستطاع ان انا ما انتبهش ليه واحاول اديله ظهري او ان انا اشتت انتباهه باي حاجه آه، موجوده بالاضافه الى ان الرضاعه تستمر سنتين وتكون رضاعه آه، جيده يعني. طيب ال- في برضو يعني ال- الاختين عندنا آه، ام يوسف كانت بتقول لي عندي ثلاث اولاد الولد الكبير 12 سنه في سته ابتدائي والاوسط 8 سنين تانية ابتدائي آه، قلت لي في سنه آه، في واحد في سنه خمسة برضو ابتدائي 98% عنيد وبديله آه، يعني 10 جنيه في الاسبوع المهم انه يعني مشكله العناد في السن ده هو مرحله انتقاليه يعني كده هنتقل من هنتقل من مرحله الطفوله المبكره لمرحله المراهقه دايما المراحل الانتقاليه بتبقى دايما صعبه اي انتقال حتى لو هتنقل من شقه لشقه هتنقل من مرحله الرضاعه لمرحله طفوله مبكره او من مرحله طفوله مبكره لمرحله طفوله متاخره او من متاخره لمراهقه فهو من مرحله طفوله متاخره دلوقتي للمراهقه فبيبقى دايما في اضطرابات لمرحله ال- الانتقال يعني آه، برضو كان في آه، اختنا آه، ام نور آه، يعني يمكن جاوبت حضرتك قبل كده قلت لي انه آه، عناد برضو 12 سنه 90% لاحظوا هنا 98% 90% يعني اذا اختبار الذكاء هنا هيوضح انه درجه ال ال يعني 98% بالذات هيبقى يعني في درجه عاليه وبالتالي بيبقى الطفل حاسس ان هو اكبر من سنه هو بالفعل كده بيبقى العمر العقلي اكبر من العمر الزمني يعني انت متصور ان هو مثلا 12 سنه لكن هو ممكن يبقى 15 سنه يبقى اذا تعامله على انه عنده 15 سنه وتحاسبه على انه عنده 12 سنه يعني اذا محتاج حاجات هقول لحضرتك عليها دلوقتي لكن اختنا بتقول برضو البنت متمرده وعناد برضو تمرد ويعني كنا قلنا الحاجات الحلوه طيبه وحنينه وبتساعد والى اخره جميل محتاجين نبص على الحاجات الحلوه لكن بشكل عام اولا الضرب ليهم ممنوع برضو العصبيه معاهم ممنوعه المشكلات الزواجيه قدامهم ممنوعه محتاج انه ما يبقاش في عناد معاهم لان اي حد بيعاند العناد مش من طرف واحد يا جماعه العناد دايما من طرفين يعني اتنين بيعاندوا بعض فاذا هو بيعاند لانه طفل وهو بيعاند لانه حاسس بقهر وهو بيعاند لانه رغباته مش محققه وهو بيعاند لانه حاسس انه مجبر على حاجات معينه وهو بيعاند لانه بينفذ رغباتك انت مش رغباته هو ناخد بالنا من الكلام ده يبقى اذا انا يا كبير عقل كبير ما ينفعش ان انا اعاند آه، معاه يعني والمرحله دي بالذات محتاجه حوار يبقى انا محتاج ان انا اتحاور معاه ومحتاج يبقى في اتفاقات هعمل لكم حلقه ان شاء الله باذن الله عن ال- حلقه الاتفاقات مع الابناء الاتفاقات بتريح مش معروف اللي اوله شرط اخره نور برضه لما اكون انا وابني واحترمه واقدره احترم ابني واقدره اه ما انا عايزه يحترمني ويقدرني على الاقل عشان اتعلم مني ازاي احترمه واقدره فيقدرني يعني اسمعه ما اشتموش ما هزقوش ما انقضوش بهذا الشكل اللهم الا اذا كان في غلط باين فلازم اوضح له بس يكون نقد بناء انت بتنقده علشان انت بتحبه وعلشان عايز ترفع مستواه لكن ما يكونش يعني النقد بشكل مستمر لانه اولا ما فيش غلط مستمر وحتى لو في غلط مستمر يبقى اذا لازم ابحث عن المشكله من اساسها بقى لازم يكون في اتفاقات مسبقه انت آه، وفي تحمل المسؤوليه وفي تدريب على تحمل المسؤوليه وفي نفس الوقت اشوف انا اسلوبي صح ولا غلط في التربيه معاه وفي نفس الوقت هشوف احنا نوزع الادوار جوه البيت انت عليك كذا وكذا وكذا وكذا وفي نفس الوقت هو بيطلب ايه بيطلب ان هو يتفرج مثلا على التلفزيون تمام احنا هنتفق انك انت بعد ما تخلص المذاكره هتتفرج على التلفزيون هو عايز خنوات معينه انت مش راضي عنها لا في الحاله دي لازم اقعد معاه وافهمه كويس جدا انه الخنوات دي لا احنا رافضينها لان فيها كذا وكذا وتشويه للعقل وتشويه للفكر وتشويه للنفس وفيها سيئات والى اخره يبقى لازم هو يفهم كويس جدا وبعدين تبقى حضرتك بقى انت اتعلمت واتدربت وفهمت هو محتاج يتدرب ويتعلم ويفهم يبقى اذا محتاج انك انت لازم تقعد بدءا من الصيف تسمعه حاجات ويشوف حاجات ويقرا حاجات بحيث انه يبقى فكرك ماشي مع فكره ما يبقاش فيه خلاف ما يبقاش فيه وقتها يعني عناد معاك لان هو بيعاند دي شخصيته دي افكاره دلوقتي طب ما تحاول انك انت تظبط فكره وليكن الفكر الديني اللي هو فكرك قدر المستطاع سمعه وفي النهايه شوف على الاقل خالص هيكون عارف انت متضايق ليه على الاقل فمش هيكون عناده آه، كبير يعني برضو عايز حضراتكم ترجعوا لحلقه موسوعه الانجازات ونعملها مفيش وقت علشان نراجعها معاكم لكن ارجعوا لحلقه موسوعه الانجازات هتلاقوا على الموقع عندي او على موقع قناه الرحمه او على النت موجود وبرضو تعديل السلوك محتاج انه يكون تعديل السلوك للكل زي ما قلنا قبل كده انه هتجيب ورقه وهت يعني آه، تقسمها خطوط عرضيه وطوليه وهتبقى يعني آه، خط عرضي من فوق خالص بهذا الشكل علشان هتكتب فيه الايام وليكن مثلا عندك آه، آه، خمس خانات مثلا على اعتبار هتكتب الايام سبت حد اثنين لغايه الجمعه وتكتب السلوكيات الجيده وتكتب لي كل السلوكيات اللي حلوه اللي هو بيعملها وتلككوا يا جماعه يا جماعه ده في ناس بتيجي والله ما كاتبالي ولا سلوك حلو لما نيجي نعمل تعديل سلوك لطفل ليه يا اختي يا اما كسلا منها يا اما انها يأست من التعديل يا اما انها مش شايفه اي سلوكيات لانها لابسه نظاره سودة فشايفه كل سلوكياته سودة يا اما بصت بالعين اللي فيها رمد يا اما انه بيبقى فيه شخصيه احيانا وسوسيه فعايزه كل حاجه صح جدا فكل اللي عمله لا يرتقي لمستوى الصح اللي هي عايزاها فبقول لها يا اختي ده لو ده لو صناعه صينيه والله يبقى في حاجات حلوه طب ما بالك انه خلقه ربانيه وفي حاجات جميله جدا وانا متاكد انه في حاجات جميله جدا انسى الورقه قولي لي كده 10 صفات فتبدا تقول صفات حلوه فيه طب قولي لي كده امبارح الصبح لما صحيتي من النوم صحي معاكي بسرعه اه يعني امبارح كان طب ما لو لو لو بياخد نص ساعه بيصحى وصحي في ربع اكتبي له والله صحي بسرعه معايا حط له قصادها نجم طيب لما امبارح قلت له تعالى كل جه كل اه طب ما تكتبي هي دي الحاجات دي تتكتب يعني ايوه مش في عيال برضه ما بتاكلش وبتعذبنا اه لا اكتب انه كل طب ولما بدا في الاكل مش قال يعني ال- سمع على الاكل وبعدين لما قال ختام يا دعاء ختام ال- الاطعام يعني ها و- وبعدين قام غسل ايده اه طب ما كويس آه، كل الحاجات دي حلوه هو ده اللي انا بقوله يلا ابنط في التلفزيون عشان ندخل مش عمل كده اه ولما قلت له اسقيني مش جاب لي اشرب اه طب ما حلو قوي طب ما احنا عايزين نبدا من الموجود علشان يعني نكتب الموجود علشان نبحث ويعمل المفقود وعلشان نتاكد ان هو كده محبوب وانه انسان كويس وانه بيعمل حاجات حلوه فشجعه ويستمر يعمل حاجات حلوه ودعم السلوكيات الايجابيه ويكررها وثبتها فيه وتبقى جزء من سلوكياته ولما يعمل سلوك جديد بالنسبه له روعه حلو جدا ان هو لقى مثلا آه، نص جنيه فقال لك فقلنا نوديه المسجد او لقى اكل موجود في الارض مثلا انتوا ماشيين فحطه على جنب او لقى حد غلبان فاداله ربع جنيه مثلا طب حلو اكتب الكلام ده يا جماعه طب هو يجيب سلوكيات منين اذا ما كانش اتغذى اصلا يعني الكمبيوتر هتطلب منه حاجه من غير ما هيبقى آه، انت غذيته بمعلومات مش ممكن يبقى محتاج تغذيه بمعلومات الاول علشان هو يعمل الحاجات الحلوه خلاص عملت الايام وعملت السلوكيات الجيده اكتب وتلكك فيها خلاص ده ابنك تلكك له عن سلوكيات حلوه كتير وبعدين حط مكافأة وليكن نجمة للأطفال ما قبل مثلا 11 سنة أو 10 سنين بعد كده حط علامة صح وكل نجمة قدرها بربع بنص بريال بدينار بدرهم زي ما يكون خلاص وفي نفس الوقت اكتب لي برضو السلوكيات السيئة بس ما تكتبش السلوكيات السيئة الله يخليك أول أسبوع وتاني أسبوع اكتبها لي كده في ثالث ورابع أسبوع برضو يعني خفيف قوي احنا محتاجين نرفع درجة الثقة بالنفس محتاجين نرفع درجة تقبل الذات محتاجين نرفع دق- درجة تقدير الذات عنده محتاجين نحسسه انه كويس محتاجين ندعم السلوكيات الايجابية علشان تزيد ومحتاجين نعمل انطفاء للسلوكيات السلبية بس اول اسبوعين خلينا ما نتكلمش عن تعديل السلوك خلينا نتكلم عن تقدير ذات وعشان انت تشوفه بشكل كويس كمان وعلشان يتشجع معاك وبعد كده ابدا اكتب سلوك ولا اتنين في الاسبوع الثالث والرابع لكن اعمل لي الحدوته دي لمده 28 يوم اهم حاجه عندي انك اعمل خانتين للتوقيع او ثلاث خانات للتوقيع لو كان بعد سن مثلا هو طبعا اقصاها 12 سنه هعمل الجدول ده بعد كده مش هينفع بعد كده حاجات تانية يعني تمام فلانه خلاص 12 سنه يبقى رافض اساسا السلطه بشكل عام والجدول ده سلطه بالنسبه له هيبقى رافض يعني اكتب لي توقيع الاب اكتب لي توقيع الام وتوقيعه هو لو هو مدرك يعني ويوقع على السلوكيات دي كده اجي اخر الليل والله انت عملت سلوكيات حلوه قوي وبعدين اوقع كأم اجي اب ما شاء الله واصيبه معنويا قبل ما اصيبه ماديا واجمع المبلغ واخر الاسبوع هجمع المبلغ كله واحطه له في الحصاله لمده اربع اسابيع وفكر يا حبيبي انت نفسك تجيب ايه سكوتر عجله عايز تجيب ايه بالظبط يعني ممكن آه، آه، يعني تجيب آه، آه، آه، عايز لابتوب جهاز كمبيوتر عايز كذا okay اشتغل وهات ده عارف لما اجيب مثلا shoes مثلا قصدكم الله بالمبلغ ده عارف مش هيشوط بيه طوبه مش حي لا هيحافظ عليه جدا لانه جايبه بفلوسه اي لعبه هيجيبها برضه حافظ عليها جدا جدا وحاسس بالانجاز وحاسس انه من دلوقتي جاب حاجه زي ما حضرتك تجيب سياره وتجيب شقه هو برضه جاب دي كده بمجهوده برضه يعني آه، حضرتك كنت بتقولي انه مقصر في الصلاه ارجع لحلقه آه، يعني ال- كيف نحبب ابنائنا في الصلاه ويعني كان اخر حاجه سالني اختنا ام عائشه في دقيقه بالظبط وهستمع لاتصالات حضراتكم اختنا ام عائشه آه، كانت تقول للبنت شهرين بتخربش وشها ورجلها بترعش شويه وازاي اتعامل معاها اولا انا محتاج يا اختي طبعا طبيب امراض آه، يعني آه، طبيب اطفال الاول نكشف ربما يكون ال ال يعني تخربش وشها او رجلها بترعش ربما يكون في مشكله عضويه ما ودي طريقة للتعبير عن الألم يعني تمام طيب أنا محتاج برضو يعني أول حاجة حتى نقص الضفر علشان ما تخربش وشها أو حضرتك يعني لكن أنا محتاج الاحتضان والتقبيل بالنسبة لي أصل شهرين احتضان وتقبيل بالنسبة لي يكون كويس أثناء الرضاعة والرضاعة طبعا طبيعية إن شاء الله ولمدة سنتين زي ما ربنا قال خلاص ولمن أراد أن يتم الرضاعة يعني وفي نفس الوقت أنا عايز بقى إيه التلامس التلامس ده بيوصل رسائل حب غير عادية بيوصل رسائل أمن غير عادية بالنسبة للكبار بالنسبة للصغيرين بالنسبة لأي حد التلامس سر من أسرار توصيل الحب بالنسبة للأولاد ويعني أكثر من التلامس أثناء الرضاعة بحيث أنه يحس بوجودك جنبه ويحس بحالة الدفء وزي ما قلت لك أنه من خلال الرضاعة بيحس بالأم ويحس بالحب والأمان من خلال يعني حتى ريحة الأم من خلال ملمس الأم من خلال التقبيل من خلال التلامس كل ده بيوصل له رسائل في الحالة دي هتلاقيها بدأت العصبية اللي عندها تقل وبدأت الخربشة بدأت تروح وبدأنا بعد كده يعني آه، آه، حياة أفضل من كده طيب أخد أختنا أم عصام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازيك وبركاته يا دكتور ازيك يا اخت الله يكرمك الله يكرمك يا رب الله والله يا يكرمك دكتور انا عندي مشكله مش اتفضل.
لاقيه لها حل فجزاك اتفضل.
الله خيرا دلني اعمل معاه الولد ده ايه اتفضلي يا اختي آه، عصام عندي عنده دلوقتي 15 سنه الا شهر ايوه بيدخن واكتشفت انه بيدخن بقاله سنه بقاله يعني- سنة اه صحابه آه، اتفتنوا عليه بمعنى اصح وقالوا لي ان هو بيدخن بقاله كتير ولما آه.
واجهته قال ما حصلش بس بشم نفسه وريحه دخان يا دكتور ومش آه.
عارفه اعمل معاه حتى الضرب مش نافع مهم. تمام عندي- آه، والده والده بيدخن يا اختي اه هو لسه بيدخن والده اه بيدخن والله والده يدخن تمام ايوه
مش تمام.
وعندي احمد الكبير منطوي جدا على نفسه وما بيشيلش حاجه لا احنا دلوقتي بنتكلم عن آه، هو هو آه، نفسه عشان نص الصوت آه، حضرتك قلت لي 15 سنة هو احمد عصام يا دكتور عصام ده الكبير ال- ده الصغير 15 سنه طب ال- ال- ال- ثواني ده الصغير انا عايز بس اعرف برضو يعني مسألة ال- التدخين حضرتك ممكن تتصوري ليه يعني انا عايز حضرتك كل حد يقول لي على سؤال ما يسأل نفسه ابتداء ليه ممكن يكون وفقا اللي انا قلته من اول الحلقة كده ليه هل احنا في مشاكل زوجية فهو متضايق فدخن هل هو تقليد لحد هل هو تقليد للاب هل هو مثلا حاسس بنقص فدخل على مرحلة مراهقة فعايز يثبت ذاته هل هو يعني ولا- حضرتك ولا- تتصوري ليه بيدخن يعني والله يا دكتور انا انا انا جه في في دماغي كذا سؤال بقول يمكن عشان بياخد مصروف عالي يعني هو بياخد 5 جنيه عشان خاطر المدرسه ركوب رجوع و...
ايوه طيب تمام طيب اخد اخت ام عبد الرحمن اتفضلي يا اخت ام عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ازيك يا وبركاته دكتور الحمد لله بخير يا اختي ربنا يبارك لنا فيك يا رب يا دكتور الله يكرمك يا اختي بارك الله فيك بقول لك يا دكتور انا عندي ابني عنده اربع سنين ايوه ومتاخر في الكلام ما بيتكلمش كلام مفصل آه، معظم كلامه مش مفهوم لكل اللي حواليه
لكن بيقول كلام قد ايه يعني يعني إيه؟ هل المفردات كتيره ولا بيقول كل الكلام بس مش واضح الكلام
لا هو بيقول كل الكلام بس بيقول كل الكلام.
بتاعه مش واضح خالص
آه، كم حرف عنده مثلا آه، فيهم مشكله
آه، يعني معظم الحروف يعني هو نص الكلام عنده كله نص آه، كلمة آه، مثلا آه، بي- على طول بحس ان هو مخنوق مش قادر يتكلم لا انا عايز بس آه، يتكلم.
مثلا السين مثلا السين والكاف نعم السين والكاف
اه ممكن اه اه آه، واتاخر كمان في المشي يا دكتور و- واتاخر اصلا في الكلام آه، يعني يعني وجسمه بغض ضعيف.
النظر عن التلعثم لكن هو كمان اتكلم متاخر يعني اه هو اتكلم متاخر ومشي متاخر آه.
غير كده كمان هو جسمه ضعيف عن بقيه اخواته
ايوه يعني طب.
عندي اخواته بسم الله ما شاء الله عليهم نموهم كويس آه كلامهم اتكلموا على طول مشوا على طول في سنهم الطبيعي لكن هو الوحيد اللي كان حتى مولود ضعيف آه جسمه ضعيف آه في السن جسمه قليل جدا قصير كمان اه آه اتاخر في الكلام واتاخر في المشي
اه اه غير طيب كده كان عنده تقوس كمان في رجليه بس على قد ما قدرنا عالجناه مع الدكتور والحمد لله يعني عدلت شويه طيب جميل ال اثناء الحمل كان في اي مشاكل
لا هو ما كانش فيه اي مشاكل بس انا كنت تعبانه اكتر من اي حمل تاني وكنت خاسه فيه جدا اكتر من اي حمل سابق آه، علشان يعني- ثلاثه كمان غيره اه وهو اه, آه.
الرابع تمام تمام و آه، اثناء الولاده وده الاهم بالنسبه لي كان في اي مشاكل حصلت آه، ولاده أنا طبيعيه ولا نزفت في قيصريه الولاده اه طبيعيه ولا قيصريه لا قيصري قيصري قيصري ونزفت في الولاده قعدت حوالي اربع ساعات في اوضه العمليات
طيب لما نزل كان لونه ايه
كان لونه احمر مش ازرق شويه لا هو كان اللون طبيعي ما كانش فيه اي مشاكل وما كانش فيه طب قالوا لك يدخل حضانه ولا حاجه نعم قالوا لك يدخل حضانه
لا مش سامع حضرتك حضانه الحضانه لا ما دخلش حضانه لا لا ما دخلش حضانه تمام وهو كان كويس يعني الدكاتره شافوه كان كويس طيب سلوكياته الباقيه شكلها ايه يعني هل آه، في تحس ان في نقص انتباه مثلا او اه هو عصبي
عصبي.
عصبي وكمان آه، بيتنرفز بسرعه آه، آه، يعني بيضرب اخواته
ايوه بس هو بيفهم كل حاجه يا دكتور يفهم كل حاجة كويس لا، ولا بيفهم يفهم كل حاجة حاجه وكلامي معاه بيفهم مني كل حاجه بس هي المشكله عنده في النطق طب وديتوه حضانة او حاجة نعم راح حضانة او حاجة لا ما راحش حضانة لغاية دلوقتي لا لا ليه علشان جسمه صغير اصل هو اربع سنين آه.
ولا علشان جسمه صغير اللغة كمان ما بيتكلمش
علشان ايه يا فندم؟
جسمه صغير وكمان آه، ما بيتكلمش يعني اللي هيتعامل معاه صعب انه يفهمه ما بيقولش حتى جملة من كلمتين لا بيقول جمل جمل كاملة آه، بيقول اه بيقول الجمله مثلا كامله بس آه، بيبقى في بعض كلمات مش متفسره خالص بعض الكلمات اه تمام طيب حاولتوا تعملوا له اختبار ذكاء قبل كده اعمله ايه عملتوا له اختبار ذكاء قبل كده
انا لا انا وديته للدكتور البطنه اللي بتابع معاه عادي فالدكتور قال لي مفيش مشكله ادام بيفهم ما تخافيش طب اخد تخاطب هو قبل كده هيتكلم لوحده ما ما رحتوش تخاطب لا طيب خلاص اجيب حضرتك ان شاء الله اتفضل.
شكرا لاتصال حضرتك اخت ام شروق اتفضلي يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته معلش يا دكتور انا بس مشكلتي يعني ايه طب نعلي الصوت بس يا جماعه شويه ايوه معاك معاك حضرتك اهو اتفضلي يا اختي كده اه علي صوتك كويس طيب يا دكتور مع يا حضرتك يعني انا انا زوجي توفى أنا من امتى يا فندم؟
معايا ثلاث اولاد وزوجي توفى من حوالي 10 شهور تمام وبس مشاكلي بدأت من بعديها ضغوط نفسية مأثرة معايا يعني مأثرة عليا في تربية ولادي
امم إيه، حضرتك يعني أنا كنت أحسن من كده كنت قوية كنت كنت بتعامل كويس كنت هادية حاليا غير كده خالص طب يعني.
حضرتك كام سنه يا اختي عند حضرتك كام سنه عندي 25 سنة 25 سنه اه امم إيه، فمش عارفة أتعامل إزاي مع أولادي حاسة إن أنا يعني مش عارفة حاسة إن أنا بضيعهم من إيديا طيب عدد الاولاد كام
عندي ثلاث أولاد
ثلاث اولاد اه السن كام
اكبر اكبرهم ست سنين و... واربع سنين وسنتين وسنتين تشتغلي
اه حضرتك بتشتغلي اه ايوه بشتغل بتشتغلي ايه مدرسه
بتكوني فين وال... يعني يعني ال- الاولاد بيكونوا فين هل بيكونوا في الحضانات في المدارس وقت ما آه.
حضرتك تكوني موجوده
لا هم بيبقوا في حضانات وساعات بيكونوا لوحديهم آه لوحديهم وانا في الشغل
مم.
وبعدين مش عارفه حاسه ان انا خايفه اسلم كمان من بكره خايفه من بكره عليهم خايفه من بكره على نفسي يعني مش عارفه أيوة.
الحل ازاي يعني
حاسه ان درجه الاكتئاب كمان ايه حاسه ان درجه الاكتئاب عندك اعلى ولا القلق
القلق على بكره هو القلق القلق يجي على القلق ان المستقبل انا اعرف اسيطر عليهم لما يكبروا ولا لا اه اه القلق ان انا هربيهم كويس ولا لا آه، دي حاجه تاني حاجه يا دكتور آه، وحاجه مهمه يعني بالنسبه لي مش عارفه افهمهم ازاي والدهم فين يعني مش عارفه يا فندم فين يعني؟
لا هما تاني فين؟
تاني الجمله ما الاخيره بعرفش اجاوب
لا الجمله الاخيره مش عارفه ايه يا فندم مش بعرف اجاوب عليهم لما بيسالوا على باباهم اه اه اه يعني مش بعرف اجاوب عليهم أت- اتعامل معاهم في الموضوع ده ازاي برضو اكلمهم عنه ولا لا
طب هما لغايه كمان ساعات بيك- بيتكلموا عنه بخاف برضه بخاف يعني مش عارف ما بعرفش اتعامل بن- بن- بسحب بنسحب يعني كده من الكلام وما بعرفش اواجههم يعني طيب يعني شروق عندها ست سنين كبيره مش صغيره اه طيب قايله لهم ايه لغايه دلوقتي مش عارفه اقول حاجه هم شافوه هم شافوه نفسه يعني شافوه نفسه وهو بيتوفى يعني ايوه ايوه ايوه بس بس كانوا اصغر من كده يعني بس مش عارفه
طيب ايه مشاكلهم بقى
هو هو اكيد انا اللي- انا اللي مشكلتهم دلوقتي عشان بتعامل معاهم بشده بعنف
تمام لكن هم يعني يعني الحمد لله ما فيش مشكله بارزه قوي عندهم يعني لا هو فيهم آه، ولد عنيف يعني شوية تعامل ده اللي اربع سنين طبعا ده اللي عنده اربع سنين طبعا اه تمام
لكن آه، ال- البنت يعني الكبيرة كويسة وهادية و- بس حاسة برضه ان هي حاسة جواها م- عايزة تسأل وعايزة ت- وعايزة تشوف باباها بس ما بتسألش بس مش من النوع اللي بتتكلم من جواها فيها مشاكل كتير من جواها بس بس الظاهر هادي والظاهر ما بتسألش والظاهر مش عاملة لي مشاكل لكن من جواها حاسة ان هي عندها مشاكل كتير بسبب وفاة باباها يعني تمام طيب آه، اجيب حضرتك ان شاء الله يا اختي شكرا لاتصال حضرتك طيب ناخد اختنا امة الله وبعدين اجيب عن ال- الاسئله وبعدين نتلقى اتصالات اخرى اخت امة الله اتفضلي يا فندم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هو أنا يعني دي مشكلتي أنا مش مشكلة يعني حد يخصني أو كده اتفضلي يا اختي بس بس بجد أنا أنا دلوقتي عندي 23 سنة ايوه آه، مخلصة كلية وبشتغل واشتغلت الحاجة اللي أنا بحبها جدا الحمد لله رب العالمين بس بجد عندي آه، مشاكل كتير قوي فرحي بعد شهر المفروض يعني إن شاء الله
لا يا فندم اخر جمله ما سمعتهاش نعم
اه الفرح بعد شهر اه المفروض انا فرحي بعد شهر ان شاء الله بس مش عارفه يعني وانا مش قادره اتكلم بجد انا حتى بدليل قلت ان انا ما- يعني ما قلتش اسمي كده عشان مش عارفه اتكلم
طب ايه إيه ال- ممكن يعني ممكن اخد رقم حضرتك او او رقم العياده رغم ان انا من دمنهور بس ممكن اجي يعني اي حاجه طيب خلاص خدي حضرتك الرقم من ال- الكنترول وكلميني ان شاء الله طيب آه، اختنا ام عصام و آه، الولد 15 سنه ويدخن آه، من سنه ده اللي اكتشفناه يعني ده اللي احنا اكتشفناه دلوقتي انه آه، من سنه والوالد يدخن طبعا مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه فقال على ما تختالون قالوا سبقت به ونحن مقلدوه وانشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه الحقيقه الدراسات النفسية بتقول أنه ما يقرب من 80% على الأقل من الأبناء الذين دخنوا كانوا لآباء يدخنون 80% على الأقل من اللي بيدخنوا كان قلدوا نموذج ما نموذج الأب نموذج العم نموذج الخال وخاصة الأب اللي موجود طول الوقت طبعا الابن شايف ان الاب المفروض ما يغلطش خالص وبالتالي طالما هو بيدخن حاجه من الاثنين يا يعني اما ان هو ما بيعملش حاجه غلط لانه بيقلد والده وهو بيحب والده فكل سلوكيات والده صح فيستدخل صوره والده بقيمه جواه وسلوكياته مع سجارته برضه وبالتالي هو ما بيعملش حاجه غلط في اعتقاده يعني الا اذا والده قال له لا دي حاجه غلط وحرام وما ينفعش تعملها طبعا الاب نفسه مش هيقدر يعمل كده الحقيقه ومش هيقدر يقول كده فبالتالي الابن دلوقتي ضاغط علينا بشكل او باخر ما يا تبطل يا هبطل يا اما انك انت بتعمل حاجه صح وانا بعمل حاجه صح لكن لكل واحد بيدخن اسباب كتيره جدا جدا ممكن نجم منها كام سبب كده علشان في النهايه عشان بقول لحضرتك ايه انا كنت عايزك تقولي والله هو يدخن ليه علشان تقولي لي الاسباب اللي ممكن يكون بيدخن علشانها لكن اجيب حضرتك ان شاء الله ولكن بعد الفاصل
اوسكار تي في شوب دائما لها السبق المنتج الاول للدكتور اسامه حجازي من الطبيعه استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر مون فيس الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشره ويعالج كل طبقه على حده ليعطي نتائج مبهره وسريعه البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع Moon Face انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار ناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم Moon Face فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عاوز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه اجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حل لي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعد في ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 وجه القمر حورس تي في شوب دائما معكم شيك فارم غذاء طبيعي للطيور يساوي غذاء طبيعي للإنسان باكورة إنتاج العالم والدكتور سامح عرابي عشان كده جيت لحضراتكم بتركيبة فريدة بسيطة جدا ترفع القدرة المناعية للطيور ضد الأمراض الوبائية بشرى لكل بيت لكل مزرعة لكل مستثمر شيك فارم المنتج الأول في مصر والوطن العربي الذي يهتم بصحة الطيور ونموها وقوة مناعتها شيك فارم تركيبة فريدة لمقاومة الأمراض الوبائية اللي أصبحت تهدد الوطن العربي وصناعة الدواجن والصرف عصر مع Chick Farm هتلاقي طيورك اتفتحت نفسها على الأكل وزنها زاد وبيض ملوش حدود تركيبة Chick Farm مهمة جدا في رفع كفاءة تحويلية للطائر Chick Farm يعني الطائر يستهلك علف قليل ويدي كمية كبيرة من اللحم Chick Farm وبالنسبة للبيض يدي كم كبير من البيض برضه في وقت قصير Chick Farm وده يأثر الفترة الإنتاجية للمربين أو للمربين الصغيرين Chick Farm خلاصة الفيتامينات الطبيعية بخلاصة 30 عاما من الخبرة Chick Farm لكل أنواع الطيور الدجاج البط الأوز النعام والحمام Chick Farm سعره على قد الإيد ونتائجه ملهاش حدود مع Chick Farm البلدي هيفضل بلد وداعا للكيماويات المرهقة للطيور والإنسان وأهلا ب Chick Farm تركيبة فريدة بأيدي مصرية تقضي على كل الأمراض الوبائية اللي ممكن تصيب الطيور Chick Farm مناعة كاملة للطيور رفع مستوى الحالة الصحية وبالتالي معدلات النمو اليومية Chick Farm فوايد ملهاش حدود لو خايف على فراخك اشتري بسرعة Chick Farm سعره رخيص جدا وهتمنع بيه أمراض كتير تدفع قدامها فلوس ياما بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن المنتج حصري لشركة حورس TV Shop اتصل نصلك اينما كنت 010 20 151 511 او 25 28 88 10 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 40 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المراد في بلدك او لاقرب دولة لك
الله أكبر الله أكبر اتصل الآن من أي محمول على 59 90 أو من أي خط أرضي على 09000 516 وحمل برنامج الأذان
بغير ماء يروي ولا زاد وظل قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية وحلقة اليوم استشارات تربوية كنت أجيب عن استشارة أختنا أم عصام 15 سنة الولد يعني دخل في مرحلة المراهقة المبكرة من 12 ل 15 الحقيقة المرحلة حتما هيكون فيها تغيير حتما هيكون فيها يعني اضطرابات مش هي مش حتمية بمعنى ان في مراهقة سوية برضو لكن اغلب المراهقين بيمروا بتغيرات فسيولوجيه تغيرات اجتماعيه تغيرات نفسيه تغيرات جسديه تغيرات عقليه تغيرات انفعاليه تغيرات خلقيه تغيرات دينيه يعني تغيرات على جميع المجالات وجميع المستويات المهم انه المفترض انه في الحاله دي احنا اللي نتغير نتعامل معاهم بطريقه مختلفه هو بيدخن هنا اولا علشان قلنا الاب بيدخن نسبه 80% من الذين دخنوا لاباء يدخنون تاني حاجه علشان يحقق ذاته علشان حاسس بالنقص علشان آه، الشله اللي هو ماشي معاها آه، بتدخن يبقى اذا محتاج يعني اكتر من طريقه لازم يبقى في اتفاق كده مع الاب ان هو يعني الاب ياخد اتفاق معاه تعالى نبطل مع بعض انا هبطل علشانك يمكن يكون خير لوالده ان هو يجي يقول له طب انا هبطل علشانك وحاجات زي كده طيب آه، برضو ال يعني انا محتاج آه، يعني نسمع آه، نرجع كده للنت للموقع بتاعي او موقع قناة الرحمة ونشوف الحاجات العشر للمراهقين او نشوف فنون التعامل مع المراهقين علشان التدخين ده احد الاعراض للمرحلة يعني لكن هتلاقي فيه عناد هتلاقي فيه عصبية هتلاقي فيه تأخير آه، بره البيت هتلاقي فيه آه، آه، برضو رفض المذاكرة رفض للسلطة بشكل عام هتلاقي يعني آه، قدر من التمرد هتلاقي ده طبيعة المرحلة وبيبقى هنا التدخين جزء من الاستعراضية جزء من الإحساس بالقوة الإحساس بالفخر الإحساس إن أنا كبرت فلما ياخد إنه كبر من غير السجاير لما يحس إنه مقدر ومحترم من غير التدخين هنا هيحس إنه ذاتيا ونفسيا من الداخل مقدر فمش محتاج إن هو يمسك السجاير ويستعرض قدام زمايله هل هو يعني حاسس بنقص على مستوى الدراسي نصلح الجزئية دي هل حاسس بنقص على مستوى القوة البدنية نصلح الجزئية دي هل هو حاسس بنقص على المستوى النفسي او على المستوى الاسري نصلح جواه الجزئية دي هل هو حاسس ان هو حضرتك قلت يمكن لانه بياخد فلوس آه، كتير لا محتاج ان انا اشوف المدرسة اللي هو بيروحها مستواها ايه مستوى الاولاد بياخدوا مصروف في حدود كام وياخد المصروف وما ياخدش المصروف بالاسبوع يا ريت ياخد المصروف يومي طالما انا عارف انه في قصة زي كده يبقى المصروف يومي محتاج انه يعني بعض الاولاد انا بقول له انت عايز تطلع ايه فيقول لي والله عايز اطلع ضابط عاوز اطلع آه، يعني ادخل يعني ضابط شرطه او جيش او طيران او او ما شابه يعني حلو قوي طب خد بالك انك انت لما هتروح تتقدم هيعملوا لك يعني اختبارات بقى وهيشوف لك يعني صحتك الجسميه وفي نفس الوقت هيشوف بقى لانه انا اخشى بس بعد التدخين يعني يكون في حاجه تانية يعني آه، آه، حشيش او برشام او ما شابه يعني ناخد بالنا لان دي طامه كبرى الايام دي ف يعني هو ده اللي يهمني دلوقتي انه بس احيانا لما ابقى ماسك السيجاره بيغروه تاني اذا كنت انت ضعيف ومش قادر تمسك سيجاره واغروه انه مسك السيجاره بكره انت ضعيف ومش قادر تاخد حاجه تانية مع السيجاره انت لسه ما زلت صغير وابن امك فالكلمه دي تخليه يستشير غضبا وبالتالي لا همسك السيجاره لا وهاخد و- وبعدين ح... يعني اكتر واحد فيكم هيدمر الدنيا وهو بيدمر طبعا نفسه هو مش واخد باله لكن كل ما هنالك انه عناد مع الا الاخرين هو في المرحله دي معروف انه بينفع للشله اكتر من انصاعه للبيت لكن لانه البيت احيانا بيبقى بيئه طارده مش بيئه جاذبه آه، بالنسبه له يعني ما ينفعش يتضرب على الموضوع ده والا هيعند زياده وياخد حاجات تانية اخطر من كده فبقول للاولاد ان تعمل لك تحليل مخدرات وهيتشاف انت بتدخن ولا لا وما شابه يعني طبعا انا محتاج ارفع الدافعيه عنده ان هو يبطل طب هو يبطل ازاي ما انا لازم يكون عنده رغبه ان هو يبطل اذا كان عنده رغبه فكده عدينا 51% لازم اكتب له ورقه كده اريد ان اقلع عن التدخين للاسباب الاتيه للاسباب النفسيه علشان احس ان انا متقبل ذاتي احس ان انا مقدر احس ان انا بحترم نفسي احس ان انا مش محتاج استند على اي حاجه على المستوى الجسمي علشان احس ان انا صحتي كويسه علشان المناعه تزيد علشان ما اصابنيش امراض لا سرطان ولا امراض كذا ولا كذا ولا كذا علشان آه، اقدر ابقى رياضي واقدر اجري واقدر آه، افوز في كذا عشان اقدر اطلع السلم وعلشان بعد كده يعني حتى بعد الزواج القدره الجنسيه وعلشان وعلشان لازم ابقى فاهم ده كويس جدا تمام هو انا محتاج انه يكتب الحاجات دي يعني على المستوى النفسي هيبطل ليه وعلى المستوى الجسمي وعلى المستوى ال- العقلي حتى وعلى مستوى التعليمي وعلى المستوى المادي يوفر فلوس وعلى المستوى ال- الاسري وعلى مستوى اسره المستقبل ممكن يجي يخطب واحد تقول له لا ما كنتش واحد بيدخن وعلى مستوى اولاده برضه هيقلدوه زي ما هو قلد والده وعلى المستوى الديني يبقى اذا انا عايز ابطل علشان واحد اتنين تلاتة في كل مستوى من دول يبقى انا بقول رغبه جواه وجواه بتبقى لما يبقى في دافع قوي بيقوي الرغبه احيانا لما بقول آه، آه، يعني شاب اكتب لي انت عايز تبطل ليه فما لاقيش عارف حاجه عايز يبطل ليه فبالتالي لما يتعلم هو عايز يبطل ليه وكل حاجه فيها ثلاثه ثلاثه في ست سبع حاجات من اللي انا قلتهم دول ب 18 حاجه مثلا ولا حاجه ويقراهم كل يوم ويبقى ده هو انا عايز ابطل ممكن احيانا واحد يبطل عشان فكره واحده مش حاجه من ال 18 ممكن ال 18 مش فارق معاه لكن ممكن حاجه واحده بس كده يبطل علشانها بس هي دي اللي يقتنع بيها هي البركه جت في الجزئيه دي المهم يبطل وبعدين بعمل له ورقه كده في حاله الاقلاع ايه المكاسب وايه الخسائر على المستويات دي كلها برضه علشان يبقى العلاج بخط الزمن عشان يشوف يشوف نفسه قدام طب في حاله الاستمرار الاستمرار لو انت استمريت ايه المكاسب وايه الخسائر برضه بحيث انه يبقى واعي انه لو استمر هيكسب ايه ويخسر ايه ولو بطل هيخسر ايه ويكسب ايه وبعدين في حالة ال- الاستمرار على التدخين بشله بقى المكاسب لانه ممكن يقول لي اصلا قدام زمايلي ببقى آه، ليا وجاهه وبتاع لا ب... ب... يعني ياخد الجزء ده نفسيا يتدرب على ان هو يثق في نفسه ازاي مش محتاج سيجاره مش محتاج آه، يعني حاجه يسند عليها لا محتاج يثق في نفسه من نفسه مش محتاج يثق في نفسه بانه يعتمد على حاجه خارجيه والغي له الجزء بتاع المكاسب في الجزئيه دي وركز له على الجزء بتاع الخسائر في حاله الاستمرار وهناك ركز له على الجزء بتاع المكاسب او الخسائر في حاله الايه او المكاسب في حاله الاقلاع يبقى مكاسب في حاله الاقلاع وركز له على الخسائر في حاله الايه او المكاسب برضه هنا في حاله ان هو ايه آه، آه، يبطل والخسائر في حاله الاستمرار ركز له عليها قوي هيخسر ايه وهيكسب ايه ال- الحدوته هنا لانه برضه يعني عارف ممكن تحسب ان الامور كلها مكسب وخساره على المستوى النفسي وعلى المستوى الجسمي وعلى المستوى الديني هو انا في النهايه ان انا في حتى ال- ال- الحياه الدنيا كلها مكسب وخساره الجنه ما انا اما هخسر واما هكسب الجنه ف- فالمساله كلها لازم تبقى ماشيه معايا بهذا ال- الشكل يعني آه، طبعا ال- ال- التدخين هنا عرض من ضمن اعراض كتيره جدا المفترض انها تتظبط عنده مش المساله ده ده مجرد حاجه من من يعني مشكله من مشكلات الايه ال- المراهقه يعني والموضوع طبعا اطول من كده بس علشان اجيب اختنا ام عبد الرحمن اربع سنوات متاخر في الكلام بيقول كل الكلام متاخر يعني ت- ت- تتكلم متاخر ومش متاخر وفي تقوس واضح طبعا انه في مشكله ما اما ان المشكله كانت اثناء ال- الحمل او اثناء ال- الولاده فبالتالي آه، عشان حضرتك كنت بتقولي ضعيفه اثناء ال- ال- ال- الحمل وكان الولد الوحيد اللي كنت فيه ضعيفه قوي طبعا هنا في جينات في كروموزومات في في آه، حاجات من هذا القبيل لكن عشان بس نعرف انه كان فرق اخواته عنه كان لسبب ما موجود عندنا محتاج اختبار ذكاء على الفور ان ما كانش في اختبار ذكاء علشان نقول القدرات العقليه لان تاخر الكلام يعني الدراسات النفسيه بتقول ان الولد اذا اتكلم مبكرا فده دلاله على الذكاء لكن اذا تاخر في الكلام مش دلاله على الغباء يعني ولكن احيانا آه، مش عايزين بس تكون الاولانيه انه اتاخر يبقى في مشكله في القدرات العقليه فاعمل اختبار ذكاء علشان اشوف الدرجه الكليه كام اذا كان هو بيتكلم واللي قدامه هيفهمه يعني اذا كان الاخصائي النفسي اللي هيطبق عليه اختبار الذكاء هيقدر يفهمه لانه بيتكلم هو بس عنده تلعثم في الحروف عنده مشكله في الحروف وبالتالي يطبقوا عليه مش هيقدر يبقى في اختبار بورتج على اساس برضه يدينا يعني نظره كده يعني آه، آه، آه، عمر تطوري ليه فنشوف تقريبا قدراته قد ايه لكن يفضل الحقيقه اختبار ذكاء علشان نشوف بالتحديد درجه ذكائه ايه واذا كان درجه ذكاء متوسط فما فوق فما عندناش مشكله في القدرات العقليه احنا عندنا مشكله بس كده في تدريبات تخاطب وما شابه يعني لكن اذا كان تحت هيبقى ياخد تنميه مهارات طبعا يعني اذا كان تحت ال 80 او تحت ال 70 يبقى عندنا مشكله ثانيه مش مشكله كلامه بس مشكله الكلام هنا عرض من مشكله اكبر فمحتاج ياخد عليها تنميه مهارات مثلا ويتدرب على حاجات معينه خاصه لو كان الذكاء في النصف الكروي الايسر المسؤول عن اللغه يعني الدرجه آه، قليله في تفاصيل اختبار الذكاء يعني محتاج طبعا تدريبات تخاطب وكان من سن ثلاثة من بعد ثلاثة مباشرة وكان المفترض ان هو يبقى مع اخصائي تخاطب مرتين في الاسبوع ويستمر على الاقل ست شهور ما اسالش على تطور لان اللغه كده وكان انا برمي يعني بذره في الارض كده وبستناها تثمر بعد فتره وكانه ببني ج- بناء البناء انا محتاج ان انا ارمي حروف وكلمات في الاول و- وكانه بعد فتره عديت على البناء لقيته اتردم انت مش شايف فيه حاجه لكن في حاجه حصلت دلوقتي ان اللغه بدات تتكون جواه انه بدا يتدرب على طريقه النطق السليم انا عايز قبل ما اروح لاخصائي تخاطب ياخد تدريبات سلوكيه للكلام او تدريبات للكلام انا محتاج انه يكون في طبيب تخاطب او على الاقل انف اذن وحنجره سمعيات علشان يشوف لي بس احنا بنتكلم ثلاث حاجات بنسمع بنفهم بنتكلم نفهم ده اختبار ذكاء لكن نسمع ونتكلم دي اجهزه عضويه فانا محتاج انه يكون بيسمع كويس ما يكونش في شمع في طبله الاذن ولا يكون في التهابات ولا ولا الى اخره وفي نفس الوقت يكون الجهاز الكلامي عنده كويس ما يكونش اللسان فيه مشكله ما يكونش الحنجره ما يكونش سقف الحلق ما يكونش فيه مشكله في الاسنان ما يكونش فيه مشكله عضويه عنده يعني عشان كده طبيب تخاطب او انف اذن وحنجره او سمعيات يقول لي في الاول لا احنا ما عندناش مشكله في الجزئية دي إذا هو محتاج تدريبات تخاطب ويستمر مع أخصائي التخاطب على الأقل ست شهور مستمرة علشان يدربه على نطق الحروف بشكل سليم وتدريبات التنفس ويعمل مساج معين وتدريبات كثيرة جدا جدا للكلام علشان آه، يتكلم يعني طبعا إذا كان برضو حتة إنه عصبي وبتنرفز بسرعة أحيانا الأولاد لما يبقوا عصبيين يبقى آه، آه، يعني ده جزء هيأثر في الموضوع بيتنرفز بسرعة لأنه حساس لأنه حاسس إنه نقص الثقة بالنفس عنده موجود اعمل له تعديل سلوك برضو علشان مع تعديل السلوك يتعلم السلوكيات الجيدة علشان ي- يعني يحس بتقدير الذات وتقبل الذات علشان يثق في نفسه وكل ما ياخد تدريبات للثقة بالنفس كل ما هيزيد الكلام وكل ما يزيد الكلام يزود له الثقة بالنفس لانه دلوقتي حساس وعصبي لانه حاسس بخجل وحاسس بنقص علشان الكلام وهو مش قادر يتفاعل ممنوع طبعا حد يتريق عليه ممنوع يتضرب على حاجة زي كده لكن انا محتاج حضرتك على الاقل التدريبات اللي هياخدها مع اخصائي التخاطب حضرتك هتعمليها في البيت وممكن كمان يعني يبقى في مجموعات ضمنيه حضرتك تجيبي يعني العاب يتعرف على جسمه الاول وعلى على هو عارف خلاص عارف اعضاء جسمه ينطقها بس ينطقها بشكل سليم وفي نفس الوقت تعرف على كل يعني اسماء الخضروات والى اخره ينطقها بشكل سليم هو كده قلت لي المفردات خلاص بينطق مفيش مشكله يبقى المفترض انه دلوقتي مرحله اربع سنين بيكون جمله وبيحكي قصه كامله يعني فانا ما انهروش وفي نفس الوقت وانا بكلمه محتاج ان انا اديله الثقه في ال- الكلام ومحتاج القرآن أفضل حاجة الحقيقة بتنمي اللغة ومحتاج انه يبقى فيه أنشودة أو أغنية بنرددها على طول قصة كل يوم بنقرا له حاجات وهو يقراها ببطء علشان برضه يثق في نفسه يعني آه، أختم ولا أخد دقيقة طيب هختم وأختنا أم شروق أنا آسف جدا هو بس في درجة اكتئاب ما أو في درجة ضغوط ما بعد الصدمة للوفاة رحم الله زوجك وأعانك ربنا يعني يعني المسألة بالنسبة للأولاد في في كلمة كده احنا ممكن عن طريق القصة نوصل لهم حتى ان احنا نوصل لهم الفكرة تبقى على لسانهم لدرجة انه مش محتاجين يسألوا ولو سألوا زي القصة في مسألة ان انا بلغهم على وفاة والدهم الله يرحمه وفي نفس الوقت انا عايز بس جزئية يعني القلق والتوتر اللي موجود عند حضرتك ازاي انك تلغيها ان شاء الله الجمعة القادمة هكون على سفر في يعني تونس الحبيبة الجمعة اللي بعديها ان شاء الله هبدأ في كيف تسعد ابنائك وعايز حضرتك برضو كيف تسعد ابنائك وتراجع الحلقات اللي موجودة على موقعي وموقع قناة الرحمة ولحضرتك ان شاء الله ان كنت في القاهرة او خارج القاهرة يعني دورة هدية مني لقوة الثقة بالنفس حضرتك هتدخلي على الموقع عندي او على صفحة الفيس وهتشوف ان شاء الله يعني هتبقى امتى بعد ما نرجع من السفر ان شاء الله لان حضرتك محتاجة يعني دعم نفسي قوي ومساندة اجتماعية من الآخرين جزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة ألتقيكم على خير بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأبناء تربية الأبناء تربية الأبناء تربية الأبناء رسالة فليحفظ كل أنجال جالسهم ناقشهم واسمع من كل